أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الشيطان بيدخل للإنسان مداخل قبل الذنب وبعد المعصية وخطاب الشيطان قبل المعصية غير خطاب الشيطان بعد المعصية تماما لو قرر الإنسان إن هو يتوب يعني مثلا ممكن يجي الإنسان قبل المعصية عشان يشجعه عليها يقول له إن شاء الله ربنا غفور رحيم ما تقلقش إن شاء الله هتتوب بعدها هي مرة واحدة أصل كل الناس بتعمل كده يا عم اصلا اهم حاجه الاخلاق وانت نيتك كويسه يجي مثلا للبنت يقول لها هي ليله واحده ليله العمر يجي مثلا لشاب يقول له انت بس هتدخل على الموقع ده تاخد فكره بس انت مش تعمل معصيه ولا حاجه فالشيطان بيدخل قبل الذنب دخله معينه يخلي الانسان يتشجع المعصيه ويديله مبررات لكن بعد المعصيه الخطاب بيختلف تماما لو قررت ان انت تتوب الشيطان يجي لك بعد المعصيه بنت مثلا كانت محجبه وقلعت الحجاب او واحده كانت منتقبه وقلعت النقاب فعايزه بقى تتوب وترجع تلبس النقاب تاني او تلبس حجابها تاني فيجي الشيطان يقول لها ايه ده ايه ده ايه ده تلبسي النقاب تاني ولا تلبسي الحجاب هو الدين لعبه فيدخل مدخل تاني واحد مثلا عايز يتوب بعد ما عمل معصيه يقول له انت انت تتوب يا عم التوبه دي مش ليك الكلام ده مش ليك انت اصلا منافق ما ينفعش تتوب فيحاول بعد المعصيه ييأس الانسان ومن الاحاديث الجميله جدا في السنه حديث سيدنا المقداد بيحكي قصه رضي الله عنه بيقول ان هو في يوم من الايام كان معاه اتنين من الصحابه وكانوا من شدة الجوع يعني خلاص كأنهم مش شايفين ومش سامعين فبدأوا يعرضوا نفسهم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عشان يضيفوهم فالصحابة كانوا في الوقت ده فقراء جدا فمفيش حد يأكلهم فعرضوا نفسهم على النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام خدهم معاه ولما دخلوا البيت لقى أعنز فقال احتلبوا هذه الأعنز بيننا فكان سيدنا المقداد بيحكي بيقول كنا بنحلب الاعنس دي بنعمل كل واحد زي كوبايه لبن كده واحده ليا والاثنين الصحابه اللي مع سيدنا المقداد وواحده للنبي والنبي عليه الصلاه والسلام كان كل يوم بيدخل كل ليله بالليل بيدخل يسلم قال فكان يسلم سلاما يسمع ان اليقظان ولا يوقظ النائم فيسلم فيشرب شرابه ثم يدخل المسجد فيصلي ركعتين كان ده حال النبي عليه الصلاه والسلام فسيدنا المقداد بيحكي في ليله من الليالي النبي عليه الصلاة والسلام خرج كان يطوف على بيوت بيوت الأنصار فقال بعد أن شربت شرابي جاءني الشيطان هو سيدنا المقداد شرب كوباية اللبن بتاعته ولسه الكوباية بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام زي ما هي فقال فجاءني الشيطان فقال محمد صلى الله عليه وسلم عند الأنصار فيتحفونه ما به حاجة إلى هذه الجرعة قال له النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الشيطان ما بيصليش على النبي سأل له النبي عند الأنصار فبيأكلوه بيشربوه فهو إيه مش محتاج يشرب الشراب ده فإيه فسيدنا المقداد بدأ الشيطان يوسوس له ويديله مبررات يقول له أنت محتاجها قوم اشربها سيدنا المقداد بدأ يجاهد نفسه وبعدين في الآخر هو عطشان عايز يشرب فقام شرب اللبن فقال فقمت فشربتها فما أن وغلت في بطني وعلمت ألا سبيل إليها يعني خلاص اللبن نزل وخلاص مش هعرف أجيبه تاني جاءني الشيطان يندمني قال ويحك ما صنعت شربت شراب محمد أشربت شراب محمد الآن يجيء فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك سيدنا المقداد يعني حالة من اليأس والقلق غير عادية قال وعلي شملة إذا غطيت بها رأسي بدت رجلاي وإذا غطيت رجلي بدت رأسي وخايف بقى النبي عليه الصلاة والسلام خلاص جاي على وصول سيدنا المقداد بيقول اما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت هم ناموا ما شربوش اللي انا شربته ده فالنبي عليه الصلاه والسلام لما دخل على عادته صلى الله عليه وسلم سلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم ف سيدنا المقداد اول لما شاف النبي داخل وبيرفع الاناء عشان يشرب اللبن فلقى الاناء فاضي قال فقال فقلت الان يدعو علي فاهلك قال دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام هيدعي عليا فهضيع خلاص فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع إيده وقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني قال سيدنا المقداد قال فقمت فشددت الشملة وأخذت الشفرة وعايز يصيب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فطلع يجري بسرعة عشان يشوف أي أي واحدة من الغنم أسمن عشان يذبحها للنبي عليه الصلاة والسلام ويشويها فأول لما راح قال فإذا كلهن حفل فلقى الضرع بتاع الغنم مليان لبن فقال فجئت بإناء لآل محمد لم يحلموا أن يحتلبوا فيه يعني ما كانوش متوقعين ان هم يعني اناء بالحجم ده يتملي لبن قال فحلبت فيه حتى علته الرغوه وقلت للنبي عليه الصلاه والسلام خد بقى الاناء كده مليان لبن وراح للنبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام قال اشربتم شرابكم الليله فقلت يا رسول الله اشرب قال فشرب فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب قال فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ألقيت على ظهري من الضحك سيدنا المقداد وقع على ظهره من كثر الضحك فقال صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد فقال يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وحكى له إيه القصة اللي حصلت فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذه إلا رحمة هلا أذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها كما أصبنا فقال المقداد رضي الله عنه والذي بعثك بالحق يعني إن أصبت منها وأصبت معك ما يضرني من أصاب منها من الناس شاهد من الحديث شوف مداخل الشيطان جه للسيدنا المقداد في الأول يشجعه وبعدين جه بعدها يندمه جاءني الشيطان يندمني فالشيطان دايما حريص ان الانسان بعد المعصيه تجي له حاله من الياس الياس ان هو ييأس ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ييأس ان ربنا يرحمه واليأس ليه اسباب منها ان الانسان يقع في المعصيه يعني هو انسان اصلا الحمد لله ماشي كويس على طاعة ربنا سبحانه وتعالى فيعمل ذنب يكسره فيجي له الشيطان في اللحظة دي عشان ييأسه أو الإنسان يكون عنده ذنوب كتير جدا فيقول له هتوب من إيه ولا من إيه أو مثلا يكون الإنسان في ذنب معين كل شوية يقول أنا هتوب من المعصية دي ومش هرجع تاني ويرجع أول لما يمشي شوية يقوم واقع فاللحظة دي لحظة يأس الشيطان بيستغل المرحلة دي آخر حاجة إن الإنسان يكون التاريخ بتاعه أصلا كله سيء جدا يعني هو كان ليه ذنوب ومعاصي كتير جدا زمان فكل ما يفكر يقول لا لا لا انا مستحيل ربنا يقبلني انا مش بتاع توبه فدي الحالات اللي بتسبب يأس الانسان فاحنا ننصح الانسان ييأس بايه اول حاجه انت ما تيأسش من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اسرفوا على انفسهم يعني عمل كل حاجه تجاوز الحد اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ربنا سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب فأول حاجة نقولها للإنسان اليائس ده ما تيأسش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى تاني حاجة مهما حصل لا تمل من التوبة ما تزهقش كتير مننا هو بيمشي شوية وبعدين يقع في معصية وبعدين يقول أنا هتوب وبعدين يرجع يقع في الذنب تاني وبعدين يرجع يقول هتوب تاني وبعدين يرجع يقع في الذنب تاني فيقول لك خلاص أنا تعبت أنا من كتر ما أنا بتوب وبرجع خلاص زهقت فيبطل يتوب الحالة دي الشيطان بيحبها ود الشيطان لو ذفر بكم بهذه ان انت تفقد الامل ان انت اللحظة اللي هتقول عندها انا هبطل اتوب فبنقول لك لا تمل من التوبة ما تيأسش كل لما تقع في معصية جدد التوبة تاني لكن خد بالك احيانا بيبقى الواحد في التوبة بتاعته في حتة كده هو مش واخد باله منها هو ما قطعش السبب بتاع المعصية فما تسيبش الابواب متواربة دايما احيانا بعض الشباب هو دايما ايه يبقى سايب باب المعصية متوارب هو مش عايز يعمل للبنت بلوك علشان ايه برضه ما يكسرش قلبها حرام فدايما سايب حته كده متواربه الحتت المتواربه دي الابواب المتواربه دي اللي الشيطان بيرجع منها فما تسيبش ابواب متواربه احترم ضعفك احترم ان انت ضعيف فالنقطه الثانيه لا تمل من التوبه لا تمل من التوبه ان الله تعالى لا يمل حتى تمل النقطه الثالثه قوم من مكان ما وقعت يعني ايه احيانا ممكن تكون مسافر من بلد لبلد وانت في نص الطريق العربيه مثلا الكاوتش بتاعها ضرب منك فانت بتنزل بتصلح كاوتش العربيه وبتكمل من نفس النقطه يعني محدش بيقول لك هترجع لبدايه الطريق تاني وتجيب الطريق من اوله عشان انت وقعت في النص كتير من الشباب هو مثلا خد قرار ان هو يبطل مثلا يدخل على مواقع اباحيه ويعمل مثلا معصيه السر فبعد فتره هو خلاص بيجاهد نفسه ومشي في الموضوع ده اسبوع اسبوعين وبعدين وقع فالشيطان بيجي له في اللحظه دي يأسه يقول له خلاص انت مفيش فيك امل انت قلت انت خلاص هتوب ووقعت احيانا الانسان او العبد ده بيفتكر ان هو محتاج يرجع للاول تاني وان كل اللي انا عملته ده راح وده مش صح السعي بتاعك والمجهود بتاعك ومجاهدتك لنفسك اللي فات ده ما راحش قال تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى يعني قوم من نفس النقطه ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك على مجهودك اللي فات ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع الثواب بتاع المجاهده اللي انت كنت بتعملها يعني انت قعدت اسبوعين تجاهد نفسك ده ان شاء الله الاجر بتاعك مكتوب قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل فلو وقعت قوم من نفس النقطة اللي انت وقعت فيها النقطة الرابعة هي ان انت ما تعتمدش على العمل بتاعك كان ابن عطاء الله يقول من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل من علامة الاعتماد على العمل يعني الإنسان الأصل إن هو المفروض يعتمد على رحمة ربنا سبحانه وتعالى ما يعتمدش على العمل بتاعه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة فقالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته يعني قال بعدها سدده وقاربه العمل بتاعك ده مش هو اللي هيدخلك الجنة العمل ده سبب إن ربنا يرحمك فما تعتمدش على العمل بتاعك اعتمد على رحمة ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه ما تعتمدش على العمل أحيانا بيبقى كتير مننا مثلا هو ليه حال مثلا في القيام في العبادة فلما بيأثر شوية بتجيله حالة من اليأس ليه هو كان معتمد على العمل بتاعه هو كان شايف العمل بتاعه ما كانش معتمد على رحمة ربنا سبحانه وتعالى من الأساس فعشان كده ابن عطاء الله بيقول من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل فلما يأثر في العمل أو يقع في معصية الرجاء بتاعه يضيع خالص النقطة الخامسة هي إن إحنا نفهم القاعدة القرآنية إن الحسنات يذهبن السيئات إحنا كنا في المرة اللي فاتت بنتكلم إن السيئات ليها أثر وأول حاجة المعصية بتأثر فيها هي قلب الإنسان بتأثر في القلب فعلشان نشيل الأثر ده لازم يكون في حاجة في المقابل الإنسان بيعملها قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات لما واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن مسعود بيحكي قصة قال أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيسأل النبي عايز يتوب فربنا سبحانه وتعالى نزل الآية دي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فالراجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لي خاصة هي دي لي أنا بس فقال صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي من بعدي يعني دي للأمة كلها إن الحسنات يذهبن السيئات لما تعمل معصية رد عليها بطاعة وقعت في معصية بالسر اعمل طاعة في السر الحسنة بتذهب أثر السيئة من القلب الظلمة اللي في القلب إن الحسنات يذهبن السيئات يعني بتشيل السيئة من صحيفة الأعمال ربنا سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات فاجتهد إن أنت لما تقع في معصية لا تمل ولا تيأس اجتهد ان انت تعمل اعمال صالحه ربنا سبحانه وتعالى يدفع بالحسنات بتاعتك دي السيئات ان شاء الله ربنا يغفر لنا ويتوب علينا ويعفو عنا لا تيأس دي كانت رسالتنا ان شاء الله النهارده لليائس ان شاء الله نكمل في الحلقه اللي جايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة
أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي